الجمال الحاج سمير عاشور الجمال ومولى الجمال وشيخ سعيد وصبحي وكل بيت الجمال وصب على كل الناس حلب الربايع حاج الجليل ابو سطر علي ابو سليع كان معلم فتح بكير شبرمان حماده هل حماده هل حماده والزعيم ابو سكر وكل الناس مليون مره فرحان نادي ابو ايه وكل الناس يصب عليهم الحاج سمير يسالوه يسالوه صابر شيشان وكل الناس معلم فتحي مخيلي ومعلم عطيه وشوف ابو عيطه وشوف الرماد كل الناس كل الناس بيصب عليهم كبير عشان الجمال وعايز اسمع وحياه النبي يا شيخ وحياه العيش والملح عايز اسمع جرح القرايب جرح القرايب جرح القريب ممكن جرح القريب ممكن يتداوى جرح القريب ممكن يتداوى الا جرح القريب صعب التحيه الحاج سمير عشان الجمال حياه النبي يا شيخ
على النبي مع واحد واخلاص المطلوب ابني على أساس وبلاش ويتوان ابني على أساس وبلاش ويتوان ده الخير بالخير والناس بالناس الخير بالخير والناس بالناس والظلم حرام صاحبه بينداس الظلم حرام صاحبه بينداس والصبر جميل يا ابو عمر طويل الصبر جميل يا ابو عمر طويل والفن اصيل هنقول مواويل الفن اصيل هنقول مواويل الصيف راشد ومراته اخلاص اطلق جحود على اخوه يلي تخون العهود اطلق جحود على اخوك نسيت ليه الغرض جبت المرض على اخوك واللي انت بتحلله وبتحرمه على اخوك عيد بداية الطمع لما كتر مالي ومن شوية الغلط لما الغلط ملي ولا خفت من ربنا ولا من عذاب مالي أصبحت مشغول على الدنيا في ليل ونهار العزم منك ضعف لك جيم فلوس والنهار عطشك ما تروحش ميه من بحر والنهار الصورة تشبع مراري يلي الغرور مالي هقول للناس حكايتك ويا اخوك راشد لان هو الكبير من بعد ابوك راشد فلاح وصالح وكان عقل ونبيه راشد كل حاجة لها أسباب ودواعي خلف تنظيم ده خيبان ودواعي أقول يا ناس اشهدوا على الفعل والدواعي شوفوا اللي عملوا اتباعي ويا أخوه راجل شريف راجل اصيل كان محترم واصل غني وكف سخي ولربنا واصل عنده المودة فضيلة وحبلها واصل الحج صادق مخلف من الذكور ولدين وشحف مالي وخالي من السلف والدين راشد واخوه السباعي فرحوا الولدين وكانوا حلوين ولا في زيهم واقع الحج صادق طبع لما وعد وفاه مغلط زي العسل لما يقول وفاء عقل الكريم اكرمه وبنعمته وفاء ورأيه كان دائما على حق وبصيرة وهو لسه في وسط العمر وبصيرة صلى على النبي في لحظة شمع انطفى والعين بطيء جت المنية قصيرة والأجل وفاة اللي عمل خير يلاقي دنيته واسعة ولازم ادور على الصلاح والحر مفهوم واخلاق الكريم واسعه الحج صادق ترك في الخير عمل ياما ومراته بنت الاصول كافئت كتير ياما بقت دراعي ولدها بالحنان يا كبروا اليتامى وربك رحمته واسعة راجل ساب المدرسة لما كبر على أخوه في الارض جاهد كتير وفي العسير عن اخوه وقلبه دايما قريب مش بعيد عن اخوه فضل يراعي السباع ليله ورا ليله على العلم بيشجعوا ليلة ورا ليلة كل أمل ويشوفوا في الهنا ليلة وشال الحمول الثقيلة كلها على أخوه في الثانوي نجح اتباعي وراح كليه يا عم يا اللي ورايا ابوس رجلك شهاده وقال يا علم كليه يا قلبي افرح قوي يا سعد كليه راكب يقول لي اتباعي من بقى اديك يا اخويا شرفتنا تسلم لنا اياديك لو تطلب الروح جب مني انا اديك وما دام انا ليك انت برضه كون ليا الام لاجل ابنها صارت من الفرحه وهي قاعده ما بلت من من الفرحه دنيا بفضاها ما هي سيعها من الفرحة قالت يا راجل صحيح انت سبب تعبي فرحت قلبي الحزين وكمان سعدي قال الاوان للهنا ويوم المنى سعدي ونهار جوازك يا ولدي تكمل الفرحة خيرات تغطيني اختراع يعني لو تقولوا لي إيه، لو أنا أنت يقول لك أنا أقول لك. برضاك يا أم برضاك يا مالك خيرات تغطيني انا طي عينك وبرموشك تغطيني انا ضيع عينك وبرموشك تغطيني يلي في حضنك وانا نايم تغطيني ومهما اعمل مانيش هقدر ارد جميل انا مهما اعمل مانيش هقدر ارد جميل جميل منك يساوي مني الف جميل بتجوعي وتشبعيني بصبر حلو جميل وان انت بالليل بايديك انت غطيني حل كل مداعي الفرح يا مربي يا لي يا مربي يا لي يا مربي يا لي يا أم يا مربي يعني يا أمي ولسه بتربي يا مربي يعني يا أمي ولسه بتربي في ولادي وولاد ولادي في ولادي وولاد ولادي كتير بتربي يا معلمان النصيحة وبرضه بتربي يا دلع يا دلع يا دلع يا مربياني يا امي ولسه بتربي في ولادي وولاد ولادي كتير بتربي يا معلماني النصيحة وبرضه بتربي يا بحر مليان ايمان لك في الامان آية يا قلب كله حنان لك في الحنان آية وحياة كلام ربنا آية ورا آية ادعي لي اخدك معايا تحك بيت ربي يا راشد انت الكبير وانت اللي تتهدي وقفت من بعد ابوك جنبي وتساعدني ولولا بهمتك دايما بتسعدني انا شفت لك بنت حلوه اسمها اخلاص ابوها الشيخ عمر قلبه ملل اخلاص في بلدنا من ينفعك يا ابني خلاف اخلاص انا كبرت وخلاص عاوز اللي تساعدني امرك راشد يا امي اللي تقوليه ماشي في طريق رباكي يا غالية دائما ماشي في طريق رضاكي يا غالية دائما ماشي كل شيء تطلبيه لازم يكون ماشي ولدأ لأخوه اتباعي قال له رأيك ايه كل عمر اقول لك نعم ولا عمر اقول لك ايه باتباع الادب ما تقولش رايك اللي توافق عليه من غير كده الماشي سحبت واتنين ونهار التلات جهتيني راحوا للشيخ عمر ام قال لهم جاهزين ابكى والمهر كان وقتها جاهزين بعد اتفاقهم سوا تم السرور وفرح القلب مليان خطا كله هنا وفرح وعدلوا بالكتاب عملوا الحساب وفرح اخلاص اصيلة عرفها السعد وقابلها مشرف العم ويا الخال وقابلها بس الندى خدها الورد وقابلها إلى عرف السعد وأبيه وشرف العام ويا الخال وأبله فات الندى خدها الورد وأبله وصلت لدار الهنا في أغلى تشريفه الخير معاها وصل والسعد تشريف قالوا في بحر النعم عينين تشريف وده في الاستباعي وظيفة حلوة وتشريف وظيفة قريبة في بلد ريحه لما اجتهدت في العمل لقى في امل راحة البس يلاقيها لو بعد التعب راحة طبيعي قعدت تشغل يوم البلد ايام راحت عليه الشبك لما انشبك ايام واللي ابتلى بالغرام يلقى منين راحة دغر اتباعي غوى لما غوى جا فيه كان قلبه خالي ودلوقتي الغرام جديد لما الجوازها نوى سهم الهوى جديد وامه قعدت بتنصح فيه وتراجي من غيته بحلها بالسر وتراجي أم أن أنا اخترت ليلة خلاص بتراجي هي اللي خشت مزاجي وحبي أجي قالت له البنت دي يا ابني بلاش منها مدامها للدم خطبوها يا ابني كتير واحد ورا واحد وهي طول عمرها لها كل يوم واحد الكل يا ابني تركها والسبب واحد كل واحد بياخد شبكته منها عندك بنات في البلد يا ابني كتير غيرها صبايا حلوين وعاليين المقام غيرها ونصيحة الأم اوعى تتبع غيرها أم قال أنا اخترت ليلة خلاص بناياتي واللي بناته ما تنهبتش بناياتي وليلة جوازنا حغني ليل بنياتي هي حياتي وقلبي لم هوى غيرها قالت له يا ابني البونة من غير أساس ما يتم والبحر من غير سيول فوق البرور ما يتم الفرح مقبول ولكن من غير اصول ما يتم خلف اتباع كلامها والضيوف غلبوه ونفسه ويا الهوى الاتنين سوا غلبوه امه من الفكر ثابت والقمر غلبوه ماتت ولحقت ابوه قبل الجواز ما يتم سألك يا رب بالأنعام والمائدة يا باسط الأرض بالخضرة وعلى المائدة وبسر مبيعات عيسى مثلك المائدة وعليش الرجال يصبحوا على الليلة وينوروا الليلة ويفرحوا اللي فيه واللي فاتاني قالت له يا ابني البونة من غير أساس ما يتم والبحر من غير سيول فوق البرور ما يتم الفرح ماء والولاد من غير اصول ما يتم خلف اتباع كلامها والظروف غلبوه ونفسه ويا الهوى الاتنين سوا غلبوه امه من الفكر زاد والقمر غلبوه ماتت ولحقت ابوه قبل الجواز ميت الام ماتت على روحها اروقت سابت اتباع عيونه للهوى فاتحه غرقان في الحب على روحه فتح فتح سهر اتباع الليالي لما زاد وجده يحب ليلة قوي لما الضنا وجه من غير ما يشاور اخوه تباعي زاد معه وجه وراح لابوها لوحده قرا معفت قرا تشتري بالخبر سمع الكلام من الناس قالت ان اخوه انشبك بعضه الشبك من الناس وهم لا تعال ولا تزيهم من الناس اخلص قالت له يا راشد على الكلام ما تهوم لا الفتنة تحصل وتكتر وسطكم وتهوم طوع الشيطان عليه النعم مفعومة ومخالف الأم يا ما يشبع ملام من الناس مخالف الأم يا ما يشبع ملام من الناس ومدام أخوك له مزاج يبقى الوفاء طلبه حب ليلة وليلة حبها طلب مجروح بسهم الهوى وليل الهوى طالبه باعر يقول انا خاطب عروسة ليلة ريحتها شبه عنبر ومسكوكي وليلة جوازنا تكون أسعد لياليكم غصب عن الكل مشت الجواب خلاص ليلة جت الدار لقت إخلاص مليان اللي بسمع على وجهها والفرحة مليانة والخير في الدار كتير والبركة مليانة خدوا بالكم ليلة متدلعة من صغرها ليلة عشان فكرها السيطرة في ايدها تكون دايما لقت في دار السعادة النعم دايما الخير عايمة لكن الغيرة مليانة الخير عايمة لكن الغيرة مليانة اخلاص دايما تقول في الحق كلمتك ما هي حلوة عنها وزي الشعب كلمتها هي مرات الكبير والكلمة كلمتها لا عارفة جوزها السباعي اللي حل بها في نظره كما سكر وهو اللي حل بها كان بيحبها هيمشي كلمتها ليلى قالت لي السباعي قول ما حصلش انا اللي تبكي ودمعها دمعي ما حصل وجددي الدور زعل في البيت ما حصلش دايما تكشر وفردت وشها شيلاه وتقول له اخلاص في نعمه والمتاع شيلاه وهم في قلب ليلى من الصغر شيلاه المكر حوياه الشر حوياه ومكرها مكر ما حصلش قل له يا ساعد اسمع كلمتي الخير حيث استدرنا والنعم تكتب يا سباعي احنا بلدنا في احتياج عمدة وانت في نظر الجميع في مركز العمدة وارض راشد وارضك يعملوك عمدة والنهار ما هتبقى عمدة فرحتي بك سمع اتباعي كلام ليلى واثر فيه رسمت طريق مكر علشانه واثر فيه وراح اتباعي لاخوه راشد واثر فيه راشد بنية سليمة استمع لأخوه قاتل الدنيا سليمة استمع لأخوه ويومها أرض وعطاها كلها لأخوه ما هو يتمنى كل السعادة والهنا لأخوه ولا مرة زعل أخوه أبدا وأثر فيه راشد يقول لاتباعي اسمي لا يعلم بيني وبينك لا يمكن حسي لا يعلم احنا امارة لا ينفق مح... احنا امارة ما حدش عننا يعلم احنا امارة ما حدش عننا يعلم وشجرة الاصل يا ابن الناس مزادة وذكرة ابونا لها اثبات مزادة انا رجلك الخير بكلمة خير مدادة النهار ما تاخد العمادة مركزك يعني لما السباع يبقى عمدة والهناي وارض راشد بعد ارضه والهناي بقى زي ديب في الخلق بطع وله نايب بقى زي ديب في الخلق بطع وله نايب دخل في نفسه الغرور ما عرف قريب ونسيب دخل في نفسه الغرور ما عرف قريب ونسيب ومشي في طريق الشيطان قبله شرك ونسي ولا يعلم اني اخو صاحب حسب ونسي وملك ابوه له نصيب زيه وله ناي ملك ابوه له نصيب زيه وله ناي الضمير من عيار يجي فيه كل عمر احبك وبشكر فيك من دمي إن كنت عطشان انا افديك من دمي انا لما اشوفك وقاعدين الرجال حواليك بصيت اوام علتي من فرحتي حواليك على رجلك الخير ولا زرع شيء أسى حواليك وروحي أفديك لآخر نقطة من دمي يا أخويا يا الله بلا دلوقتي نتقاسم بدل ما نزعل سوا مع بعض نتقاسم قدام كبار البلد أعياد نتقاسم الشر لو طال كل الناس يسيبونا وبعين اذاهم وسهم اللوم يغلبونا خلينا احباب لا الاغراب يسبونا واسم كبونا بشرع الله نتاجي الاتباع يا راشد ده انت بايعني في اللي يخصك في ملك ابوك بيعلي قابض فلوسك وصوتك ليه بيعلى اسمك مع امضتك فوق الورق شاهدين دول يبقوا اثبات وجرهم امضتين شاهدين وخلي بالك ده اعيان البلد شاهدين خمس سدادين ومن ثلاثين بايعين راشدي قابل الأذى بالصبر متحمل وشاف أساوس الزمن والغدر متحمل كان مني أصل الغلط من أخوه محمد خايف يقول آه يشمت العدل ويلوم واللي لسانه قوي يا ما يقول ويلوم وما دام زمان وغدر ما عليه عتاب ويلو اداله جمال الهموم بالفكر متحمل اداله جمال الهموم بالفكر متحمل كمان مرات راشد بقت في البيت شغالة تغسل وتمسح وشغل اليوم شغالة وليلة مش سيدة وبقالها شغالة خلاص بنت الأصول اللي زمنها جار هبطت وطلقت بها ولا يضرب بيها جار خلصت من وردها واللي جرى لها جار الغيت في الدار ليل ونهار شغال وجوزها راشد زعل في مرة على حاجة على طول بتطمنوا بالعقل على حاجة وتقول له اصبر ولا تقلقش على حاجة شيل معاه الحمول وهموم ما تخافش قول له خلي الجمل للحمل ما تخافش وندوقوها العذاب الواد ما تخافش ما دام ما بيشوفش ما تقولوش على حاجه خايفة لا تحصل حاجات في البيت ما تضرش وقف وسط الطريق والاخر ما تسلش وعيب عليها تقول والكلمة ما تضرش بالعفة متمسكة ابدا ما هي سيئة الوقت عياب واتهام الزمان طيبة تاكل اللقمة وغموض هادم وسيد الهدمة غايبة وحتى الملح ما تضرش اخلاص صبرت على الايام ولا ملت ماشية بطريقها عدل على طول ولا ملت ما بحثش ابدا في يوم بالسر ولا ملت راشد تري بالخبر ام راح لاخوه البيت وقال له ليلى خلاص عيني حسها في البيت انا شفت منها تعب في الغيط ويا ولا مرة مليت ولا مراتي كمان مليت مراتك اتفرعنت وانت ما لميتها ملكش اي شيء عندي وان كنت عاوز تعيش تسكت ما تتكلمش ومراتي ليلى في سيرتها ما تتكلمش ويخلص مراتك ما تنفعش وما تتكلمش واعمل حسابك انا مشغول عندي عمل ملكش عندي كلام وملكش عندي عمل ومن النهارده اللي يضحي ده حد غيرنا عمل الباب يفوت جمل اخرج ما تتكلمش ومراتي ليلى في سيرتها ما تتكلمش ويخلص مراتك ما تنطقش وما تتكلمش واعمل حسابك انا مشغول عندي عمل ملكش عندي كلام وملكش عندي عمل ومن النهاردة اللي اتحدى حد غيرنا عمل الباب يفوت جمل اخرج ما تتكلمش راشد عرف ان اخوه عالود ما بقاش وبين اللي مداريه في القلب ما بقاش وسابه في محنته وعليه ما بقاش أم قال يا إخلاص أهو باع من السباع يباع قربت له شبر جري مني أخويا باع اللي اشتريته بمحبة بالأسية باع ضاع الجميل ضاع وليل القدر ما بقاش ضاع الجميل ضاع وليل القدر ما بقاش يا ريت يا اخلاص يا ريت اللي جرى ما كان انا كان ضميري سليم وغير الرضا ما كان واذا كنت خدت الحذر كان الخطر ما كان قالت اخوك السباعي عاب وتعبنا ولا حد يخشى ملامس حد وتعبنا احسن طريقه نسيب له الحي وتعبنا واللي خلقنا هيرزقنا في اي مكان
لو في حد عقيل العيد موت لبسة والبلدها موتهم الاسبوع المشوار هولع فيه برضه ابن راشد برضه سلموا عليك اللي معك فكري تعبك من الدماغ شيل ده الفكر تقل الجبل وحيتعبك شيله وحمل الرضي شيل ما يجيبش تمن شيله حمل الرضي شيل ما بيجيبش تمن شيله ارضى بحكم النصيب يا حر واتجلد ارضى بحكم النصيب يا حر واتجلد كلام العدو شيء ما تعمل بوش والجلد وخليك صبار يا ابن الناس واتجلد زي المولد وحملك لو تقيل شيله هجيب عليش اجيب يا عليش كلام منين هقوله لك يا عليش هجيب لك كلام من العقل هقوله لك واللي ما قلتوش في اي مكان هقوله لك للفن ويا الندم باللحن هقوله لك اصل اللي هقول الذكية دائما فاهمين اصل اللي هيقول الذكية دائما فاهمين وناس بتفهم بلاقي فهمهم فهمين انا وانت طول عمرنا مع بعض متفاهمين ومادام لقيتك امين السر هقولهولك بعد التماسي مانيش ناسي اتم الدور يمكن يا راشد اخوك العمدة يتطلع ويرد عقله اليه والماضي يتطلع والشاطر اللي بحلة البال يتطلع الدنيا كيف مزلتها فيها علوم وفصل فيها اللي يوصل وفيها اللي بيده فصل وقبل ما تبيع شوف اللي اشترى وفصل يبقى الغلط لو حصل بالعقل يتصلح طب انت اسمك ايه؟ اتنين حبايب توابل وحدي يتهم اخلص ويراشد توابل حب يتهم ما استعجلوش رزقهم بالصبر اتأنوا خرجوا من البيت وسابوا الحي ونصرهم وهم راضين بالمأسور ونصرهم ليلة بتحكت عليهم ليه ونصيبهم عايزة تسيبهم ولا تسيبهم شيء له جالي كلام في السر يا عيني وانت جوزي فداك الروح يا عيني واجب عليا لا اخبي عليك ولا ليك سمعت من اخوك كلام من واحده جارتهم فقعد معاهم يوم جارتهم جابت لي اسرار فيها اخطار جارتهم يا سباعي راشد اخوك من يمتك مليان هو ويخلص مراته قلبه بمليان الملك عايز يرده بالغضب مليان وعابوا فيا كمان قدام جارتهم عابوا فيا كمان قدام جارتهم ليلة الاقيه ما لقى بحاجة ما تتعوض فرصة رمتها فتنة رمتها ما بالأخين ما تتعوض دلوقتي تلعب ولعبتها ما تتعوض كان فيه ولد من البلد غدار واتخلى كان فيه شقي من البلد غدار واتخلى اسمه بطاح كان سفاح واتخلى يخطف وينهب في كل طريق واتخلى بعتت له جالها قالت فرصة ما تتعوض قالت يا بطاح ليا خدمة تقضيها ولك هدايا هدية لما تقضيها ليلة من العمر مع إخلاص تقضيها اعمل مكيدة وحيلة تنسبك منك ووديه السجن ولا يظهر سبب منك انت يا بطاح يا بطاح ما توجد شي رجال منك انت يا بطاح ما توجد شي رجال منك وانا عارفة انك في اقرب وقت تقتله قال لي عرفت بقتله قالت له لا تيجي لكن يا بطاح بتهممني الفتن فيه ارميه في بحر المذلة والهوان سيبه ان المواشي بتوع العمدة ويا الله والعمدة راح يتهم راشد وحيتدهم وانت في دار الليالي بسرعة يا الله بقية السم بشفرتك هناك بطاح سمع الكلام في الحال ما استنى هم المواشي بتوع العمدة ما استنى طمعان في إخلاص ويومها خلاص ما استنى العمدة دري بالخبر زاد هم ومراها وليلة بتلوم عليه بشماتة ومرارة قابل دفع وقتها من الغيظ بلغ رجال الإدارة دغري من سمع حضر وكيل النيابة والألم في الجيب مع رجال البوليس وامرهم في ايديه سباعي رحلوا نهارها والبلاد راحوا عينوا الجريمه واخدوا علم بها سباعي قال له اخويا عنده علم بها وفتشوا الدار وجدوا بعض تم بها قبضوا عليه وقتها وحطوا الحديد في ايديه بعد التحاليل لقوا نوع السموم واحد تهمة ثابتة عليه ولا فيش دليل واحد راكب بريء بس ما شهدش معاه واحد الحكم في قضيته يوم جلسته سنتين العمدة سامع بودنه والرجال خلطين عشان هيتفرقوا عن بعضهم سنتين كانوا اتنين دلوقتي بقوا واحد وبعد راشد بقت اخلاص وحديها وليلة متمتعة في العز وحديها وفكرها ان ليها الدنيا وحديها ولا تعلم ان القبر يجي يوم يناديك فرح مغرور ويا مشرور يناديه حي على ليلى رسول في السر يناديه شرط عليها في ابي وبكره وحدي جاني معاك في الجنينه اللي ورا الدوار وليله بعد العشاء تخرج من الدوار ولا حد هيشوف خرجتها من الدوار مطاح واقف ومستني وعنده امان وهو غدار من طبعه ملوش امان وليله طول عمرها خينا ولا لها امان هيدور عليها الزمان الخاين الدوار ابو سامي باعت مثال الناس ولا اكثر ابو سامي باعت مثال الكل ولا اصبر على كل راجل حضر جمله ولا اصبر وباعوا في الجو والتملي يطول ولا اصبر وتوب الرجولة خيل ده عليه ولا اصبر دايما يرد الجميل جميلين ولا اصبر بيقول يا ليلى هو فين طلبي نفذت طلبك وانت نفذي طلبي هاتيلي اخلص هنا يبقى المنى طلبي اللي هواها في قلبي وحبها قالت له تاخد فلوس قال وفري مالك خلي بالك ما فيش غير الوصال طلب الخينة وقعت شيء وحجر الزمن بطاح وسهم ماله دواء واللي انتوى بطاح واللي ورا وجرح الزمن بطاح كانت عايزة ليلة ساعتها تسبك الحين رب الشقي قال لي هرباطي ما فيه حيلة خدعت جوزك يا ليلى ما تخدعيش بطاح قالت له بكره همهد لك طريق اخلاص وكل عدى تجين الروح ليها اخلاص تبدا كلامها بيحسب عندها اخلاص وهي خدعاه في طلعه لقم وياه نص ساعة وهو في كلامه وياه ابدا ساعتها لتبكي الدور وياه يروح معاها تاني ليله لدار اخلاص اتاري كان فيه غفير راجل كبير تعبان في خدمة العمدة لهم مدة زمن تعبان من شغله في الغيط رجع آخر النهار تعبان أنشقوا حيبهدلوه مسكين وهو مسكين طول عمره في شقة تعبان عمل انه نايم وخايف من خيانتهم وهو بين الشجر شايف خيانتهم سمع بودنه الكلام ومعاه خيانتهم راح بلغ العمدة عنده منهم وسواس وقال له بطحوا ليلة والشيطان وسواس وقال له على الكلام اللي سمعوا منهم وسواس يبقى راكد واخلاص ضحية غدر خيامتهم ورحنا الاخطاط وفيها ناس رجالة ويسمعونا في كل مكان رجالة ربطت ودي مع المخاليق بشفرتي وكانت تجارتي بطول العمر رجالة العمدة بهدوء سمع منه وقال له صحيح انا عارف انك تمام راجل همام وصحيح طول عمري ولا اقول عليك راجل سليم وصحيح جاي ليلة تحب الغدر ومنافق وترمي فتنة بين الأخين ومنافق ومدام دلتني عن اجرام ومنفذ حدك مكافأة اذا كان الكلام ده صحيح وراح قوام عن مباحث والغفير جنبي وقال لهم على الحكاية واللي صار جنبي عملوا كليم عن مكان وامنوا جنبي الشر دايما تلتقيه خايف شافوا ليلة ذليلة وقلبها خايف وشافوا بطاح واقف والسلاح جنبيه سمعوها بتقول له اه اخلاص جهزالك مستنياك على الميعاد والوعد جهزالك من بدر يا سلام حبيبتي القلب جهزانة وهم ماشيين وانا بصوش ورا منهم اللي ملازمهم شيطان الشر ورا منهم خطوة بخطوة القدر مجرور ورا منهم وليلة ماشية هتعمل ايه مهموم ماشية تفكر هتعمل ايه مهموم فتاح فرحان ولكن هي مهمومة كانت الحكومة رجال الضبط ورا منها فتاح غدار ولا عنده ضمير صاحي الخلق بينام وهو دائما صاحي وليلة ماشية ونازل دمعها ساحي دخل دار اخلصوا فزعها في وجدوي عاوزين ولي الغرض منها في وجدوي قامت من النوم مفزوعة في وجدوي الدنيا كانت ليل ولكن ربنا صاحي وقال يا اخلاص انا لهم تحميني طالب وطلق وجاي صار تحميني وخلي بالك ورا يا رجال تحميني قالت له يا مفتري عمري ما فيه فرضي فاكرة الهي وابدا لم نسيت فرضي وخلي بالك انا حفظ الشرف فرضي ما بعش عرضي ولو في النار تحميني انا ما بعش عرضي ولو في النار تحميني قالت يا بطاح اخرج من هنا مرضيش عربت عليه المساد رفض الشقي مرضيش وسأت عليه النبي برضو الغبي مرضيش قالت يا بطاح اخرج من هنا مرضيش الراجل اللي يعول همك وترتاح فيه ساعد حضوره يبقى نوره وترتاح فيه على جرحك يا ما سهرنا ويا ما في البلاد رحنا ويا ما عشقنا وما عرفت الرجال رحنا كسبنا سوق الأمارة وانعدى الرحلة فينا فضينا ما بنهملش صاحبنا ما نكون صاحبنا ولو كانت تروح روحنا برضه مشت مني منك لا ليه ابو نعمة ابو نعمة نعمة ونعمة بنته بنت نعمة
سميها نعمة سميها نعمة ربنا ينعم عليك كان ربنا يز- يزود عليه النعمة فرجال يحيي عليك ابو نعمة والليلة واللي نوروا الليلة وبالعالم قالت يا بطاح اخرج من هنا مرضيش عربت عليه المزاغ رفض الشأن مرضيش وسأت عليه النبي برضو الغبي مرضيش الوقت بيمر على الخاين بطيء ويفوت ابليس من ما شفتك وساعة النحت مش راضية عليها تفوت هددها بالموت وبغير الوصال مرضيش مدى الهلال هلالي دي على اللي بعيد والفجر على اللي بعيد واللي بجاري هلالي يمسي على اللي بعيد والفجر وكمان يصبح على الأعيان الأعيان والفجر وعلى العريس والعروسة كوكب الفجر التبدير يرسموها وكلمة السر جوه القلب يكونوا اهل المروءة ما تحمل ذل ومهانة حتى الامانة لصاحبها غاب يكونوها وراه المباحث بالعمل والخدمة النار للنار في ثلاث الحرير والجنين بطح وقع واعترف لما انكشف حاله هو اللي سمي المواشي والشيطان حاله وليلة هي السبب قلبت بيوم حاله بعد سؤاله او مع المحكمة وخدمه السلام على ده يوم يوم قبضهم على الخونة اتفرجوا اهل البلد في الكل على الخونة وضح وليلة ما كانش زيهم خونة وكيل النيابة نزيه سمع كلام الاثنين اعترفوا على بعضهم في المحكمة الاثنين قاضي العدالة نصح حكمه على الاثنين ثلاث سنين حبس للأجرام دول خونة وليلة واقفة هتعمل ايه في الجلسة مكسورة عينها ولا بتحك في الجلسة راكد عطوه البراءة يومها في الجلسة الاستباعي يا اخويا البعد ما ينطاق انا اللي غلطان وغلطي فيك ما ينطاق وهليلة خدت الجزاء والظلم ما ينطاق ولما يمين الطلق والناس كتير جاء وقال له اخلاص في ملهاش مثيل خالص فجست عن شكرها ام الضمير خالص تركت بيتها طريقها دائما خالص سمح يا اهل السماح اللي مضى انسان افتكروا بس الصواب لكن الغلط انتوا رحتوا عند السبائب وادوكم انسوه وقتها هتلاقوه بقى غير زمان خالص راشد رجع على البلد والراس مرفوعه ومراته اخلاص كل الناس قبلوها خبرت وشافت ريان السعد مرفوعة كل اهل البلد بالحب اغلوه لا في دار الهنا النعمة مرفوعة كلمة الخير اهل الخير ابيوه يلي سمعت الحكاية للمعاني روح يخلي عندك شهامة في الشهامة روح وقت الغضب هدي نفسك خلي عندك روح بالمال وبالروح ما تبخلي في يوم على اخوك يا ما شلت عنهم حمولهم اللي كانت مايله مشوك بسكه طويله مبحضره مايله ومشيت في طريق طويل مشيت في طريق طويل لكن ملوش دليل وان انت صاحبتهم ريحتهم تعبوك ان انت صاحبتهم ريحتهم تعبوك خفت الملامة ومن تعبك تعبت دليل وضيعت مالك هضر على مصرجر تعبوك يفيد بايه النظر للي ملوش دليل اصبحت محتار وعسالك كفار تعبوك ليه ما سألتك عليهم قبل ما مشيتهم ليه ما سألتش عليهم قبل ما مشيتهم وكنت ريحت نفسك من التعب والهم ضيعت مالك عليهم بعد ما مشيتهم خلوك زي الجمل لما برك ولا هم راجع بتندم تقول يا ريتني ما مشيتهم انت اللي بعت السعادة واشتريت الهم انت اللي بعت السعادة واشتريت الهم وقت احتياجك لقيتهم كلهم ميتة يحبوا ياخدوا ولكن في العطا ميتة في الشدة خلوا بيك وعالم اصلهم ميتة وركنت نفسك على حيطة لكن ميلة
Thank you.
مع طول ملوش طبيب ملوش غرض وزاد مرض وملوش طبيب يا من يداوي العليل اللي ملوش طبيب جرح الأسية مع طول ملوش طبيب ملوش غرض وزاد مرض وملوش طبيب سبب الأسية من أهله والأحبة جابوه ظلموا ليا والشكوى ما بيقولهاش واللايمين بالمنام بحر الأحبة جابوه